لازلنا أيها الإخوة في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله وقد بلغنا إلى مرحلة مفصلية جدا في حياة ابن القيم رحمه الله ألا وهي ما بين يدي لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله على الجميع قال ابن رجب رحمه الله حبس مع شيخه ابن, ابن تيمية منفردا عنه وقال أي ابن رجب وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخ الإسلام رحمه الله وكان في مدة حبسه قلنا بقى المقطع ده فيه ال ال الانتماء اللي تحدثنا عنه أن الإنسان ينتمي لشيخه ولا يقدسه فابن القيم إيه اللي حبسه اشمعنى هو يعني ما في تلاميذ كتير لابن تيمية لكنه حبس معه لأنه اقتنع بأمره فانتصر له فلما انتصر له وقال بقول سواء كان في المسائل الفقهية كما تعلمون أو كان في المسائل العقدية فلما انتصر له أوذي ب... ب... بجريرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله فالذين يخالفون الشيخ خالفوا أيضا ابن القيم رحمه الله وأثبتنا أن ابن القيم خالف شيخه برضو علشان المسألة ديت نؤكد عليها كثيرا خالف شيخه ولا يمنع ذلك من الانتماء إليه أهمية الشيخ بقى القواعد التي يأخذها المرء في وجود الشيخ وأهميته أهمية الشيخ ده مثال عملي تراه من جملة صلاح الحال في وجود الشيخ هو قضى الله عز وجل ذلك قضى الله عز وجل ذلك ولعله يلوح لي الآن تلوح لي قصة نبي الله موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام سنطلع مذهب تاني يقول لي لا مش عليه السلام عليه السلام ورضي الله عنه يعني سواء كان نبيا أو كان وليا لما قاموا الحديث في الصحيحين قام نبي الله موسى فخطب قومه في قومه خطبة بليغة ثم قيل له من أعلم الناس كأن في حد يعني من اللي قاعد حس كده أني مش ممكن أبدا إيه الكلام ده كيف يرص وإيه البلاغة دي وإيه فقال له من أعلم الناس قال أنا وهو لما سيدنا موسى يقول أنا الكلام ده إخبار ولا تزكية إخبار ها أه؟ ليه إخبار بقى لأنه هذا ما هو لا يبعث الله نبيا ويكون في حد من الناس أعلم منه بالدين بس كان هو اللي عرف الناس الدين ولذلك الإنسان قد مثلا يعني يجد إيه يجد من ال من من ال الأشياء المضحكة جدا جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فوجد عندها حصانا بجناحين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ان انت بيفتح موضوع معاها يعني في الحاجه اللي هي مهتمه بيها فقال يا عائشه او يكون للحصان جناحان معقول يبقى في الحصان ليه جناحين فقالت اولم تعلم شوفوا بالكلام ده ان نبي الله سليمان كان له حصان بجناحين طب هو نبي الله سليمان السيده عائشه عرفته منين ما هو من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه مش كده ولا لا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا عليه الصلاه انا ما اعرفش بقيه الروايه ايه الحقيقه لكن ممكن مثلا عليه الصلاه والسلام يقول معقول كان له حصان ويبقى موضوع اتفتح فالقصد يعني عليه الصلاه والسلام فالقصد ان هو ايه ان هذا اخبار عن نفسه وده اخبار شرعي انه لازم يكون النبي زي ما احنا بنقول بالظبط ان يكون النبي كاملا في خلقته فيش نبعور ولا عرج ولا ما فيش الكلام ده حتى تكلم البعض عن الوسامه جمال إن, أن يكون الأنبياء سحنتهم جميلة عليهم صلاة الله والسلام أجمعين فالشاهد أيها الإخوة أن سيدنا موسى أخبر عن نفسه قال أنا فلما أراد الله عز وجل أن يرشده في هذا الأمر دفعه ببشر مثله راح إيه قالوا لا بقى هو أنت أعلم, من في أعلم الناس طب اذهب إلى رجل عند مجمع البحرين من صفته كذا وكذا وروح وكلمه وقول له أنت عارف الحديث في الصحيحين فمرة موسى عليه السلام حتى, مر حتى وجد الخضر على طنفسة في الماء على شلتة كبيرة كده في قلب المية فقال أنا نبي الله موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم فأقبل إليه وكانت ال- وكانت القصة فتصور بقى وبعدين بقى يؤمر سيدنا موسى إنه إيه إنه يتبع الخضر وهو إحنا لو قلنا أن الخضر نبي يكون من الأعلى كعبا الخضر أو موسى عليه السلام موسى كلمة واحدة ما فيهاش نقاش لكن لما قام في موضع أن يكون شيخا استعمل موسى معه أدب الإيه الطالب ولذلك في الحديث في الحديث صحيح مسلم المشهور اللي هو لما أقبل آه، جبريل عليه السلام دخل علينا رجل حديث سيدنا عمر دخل علينا رجل شديد سواد الشعر ش- شديد بياض ال- الثياب لا يرى عليه أثر السفر واكتفي بواحدة بس لا يرى عليه أثر السفر فجلس حتى جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه بعض أهل العلم يقول أي على فخذي نفسه يعني قعد كده وحط إيديه على فخذي نفسه ده ح- يعلمنا من فقه الصلاة أنا بعض القعدة دي ليه بقى في الصلاة وليه رجلي على فخذي كده من الأدب من الانكسار فحط إيديه على قالوا ده أدب طالب العلم لما يقعد يسأل عشان كده لا يسأل الطالب من خلف الشيخ ولا عن يميني ولا عن شمالي ولا تضطره أن يلتفت إليك ولا كده وإنما يكون من الأدب أن, أن تجلس بين يديه فلما جاء جبريل في سربال طالب العلم عمل إيه؟ مع أن سيدنا جبريل ينزل في مرة أخرى مرشدا للنبي عليه الصلاة والسلام صح؟ فلما نزل إبان عقب غزوة الأحزاب وكان المطلوب من, من قبل السماء مناهضة بني قريظة عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقلع لقمته قال ماذا تفعل قال انزع لقمتي قال لا اجعل عليك لقمتك لسه في حرب ان الله يامرك ان تقاتل بني قريظه الله ده هنا مرشدا اهو يبقى ايه لا قعد ولا اسند ركبته الى ركبته ولذلك لما ذهب الامام احمد رحمه الله الى بعض الحفاظ كان جالسا معه فتذاكر حديثا فقال عندك هذا الحديث قال عندي أحدثك به فنزل أحمد وجلس على الأرض فقال قم يا أحمد واجلس في جواري يعني آه، وأحمد محمد زي ما بيقول كان له وجهه ولا زال شابا يعني أرسله عمه إلى النساء ليبلغهم رسالة في مصلى النساء أو في مكان النساء فكانوا فكنا يتعجبن من ورعه في طأطأة رأسه بيكلمهم وشه ولا زال إيه يعني مثلا تسع سنين ولا حاجة وحط وشه في الأرض جوه ما بيبصهمش أبدا وكان يحيي الليل مذ كان صبيا رحمه الله فال... ف... فأحمد بن حنبل ليه كده لمعة رحمه الله كغيره من الأئمة يعني فطب اقعد بجواري قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا طالما هطلب العلم يبقى اقعد على الأرض يبقى اقعد عدل بقى قد يكون بقى هو أحفظ هو مش قضية المهم ان انا هاخد منك العلم اللي انا بقوله ده يا اخوانا عشان ايه عشان تعرف اهميه الشيخ طب ليه يا رب شرعت لنا كده مش دي شريعه مش الائمه دول بيترجموا الشريعه مش هذا ما حدث مع نبي الله موسى في القرآن وقصه الله عز وجل علينا واشتاق رسول الله إليه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى لو كان صبر على الخضر لنبأنا الله من أمرهم بس لو كنت يعني سك- صبرت شوية كنا عاوزين ناخد كمان حاجة كده شوية كمان مواقف ونتعلم منهم ون- أو يعني ن- نسمع ق- قصته وتشوق لها أيضا عليه الصلاة والسلام لماذا شرع الله عز وجل ذلك لأن هؤلاء الخبراء هم من يدلون على الله فإن أخفق منه جانب نجع الجانب الآخر حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر فعشان كده مش ممكن أبدا يبتعد بد عنه فالمرأة بالنسبة للرجل أقرب وأهم ولا الشيخ بالنسبة لل- للأمة مش للطالب بقى بس بالنسبة للأمة الشيخ بالنسبة للأمة فلذلك نقول قد تخالفه قد يخفق في باب قد يخطئ في باب قد يفعل في باب فعله لما دخل شهر بن حوشب على هارون الرشيد واحنا بس يعني انا اتمنى من الاخوه اتمنى على الله عز وجل ان يوفقني واياكم لمساله ان احنا نقرا كتير في تراجم السلف هم يترجموا لنا القواعد دي شهر بن حوشب دخل على ال- على هارون الرشيد الحارس اللي واقف على الباب مستني هو دوره شهر بن حوشب فانس من الناس ان ايه الدنيا هاديه ومفيش حد في ال- في الصلاه فوجد خارطه بها دنانير ورقة محفظة فيها شوية دراهم وشهر بن حوشب خلاص يعني يأكل التراب وأمير المؤمنين هذا يأتي له تأتي له الرعية في ديونها يعني ممكن تبقى مديون وتروح الخليفة تقول له سد لي زي الزهري كده الزهري دخل على هشام بن عبد الملك أكتر من مرة قال له سد لي اللي عليا فلقى خارطة راح واخدها الكلام ده حرام لا فلما أخذ هذه الخارطة وراح حطها في جيبه شافوا الحاجب فلهيبة شهر لم يرد أن يتحدث وإنما آه، أراد أن يثبت القضية عنده فلما دخل شهر بن حوشب على أمير المؤمنين راح داخل الحاجب وقال له إن هذا أيها الأمير يا أمير المؤمنين إن هذا قد أخذ كذا وكذا من المال كان محطوط في الحتة الفلانية وأنا شفته بعيني شوف خد بالك بقى فكأن هارون لم يسمع أول ما قالوا الكلمتين دول كان هو فتح مع شهر بن حوشب في حديث راح مكمل الحديث وإيه اللي حصل وإيه اللي واخد بالك كأن الحاجب ده ما قالوش حاجة طب اتفضل أنت بقى مشي الحاجب وخلاص القضية انتهت فلما خرج شهر أتى بالحاجب عشان أف- أعلمك بقى تفهم أتى بالحاجب فلما دخل عليه قال أتدري من هذا هلا سترت عليه لما شفته ما كنتش تتكلم إنه شهر بن حوشب سيد المسلمين ده مش بسيط طيب حتى لو كانت دي سرقة بقى هل شرط الم... ال... هل شرط ال... الولي العصمة؟ لا أبدا مين اللي قال كده؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة يعني كبيرة وظلم النفس يعني صغيرة دول أولياء أيوة بس إيه بقى؟ ما طلعش بقى من الزنا ومشي على المية وبعدين التلاميذ قال لك إزاي الكلام ده؟ قال له إن ال- الزواب الكلام بقى ده عندنا في شارع 23 كله مصاطب كل بيت جنبه مصطبه نقعد على المصطبه ونعمل كوبايه شاي بليمون ونقول الكلام ده انما الكلام العلمي ما يقولش كده ان ده اذا وقع في شيء تاب الى الله عز وجل ورجع وهو دايما تلاقي الاستهانه كده بال- باحكام الله عز وجل والغلو في في انه غفور رحيم وتعمل اي حاجه وتثبت لك الولايه واللخبطه في القواعد دي هو ده اللي يؤدي الاستهانه بكل شيء تلاقي ما فيش أي حرمة سيقف هؤلاء عندها بعد كده فقال له هلا سترت عليه مش كنت سترت عليه إنه شهر بن حوشب آه، إما- كبير المسلمين أو قال إمام المسلمين قال الخليل بن أحمد فمن الناس من لا تذكر عيوبه كما قال سعيد بن ابن المسيب رحمه الله ما منا إلا وله عيب لكن من الناس ما لا ينبغي أن تذكر عيوبه لا ينبغي أن أذكر عيبه أبدا لأنه يذوب في جانب إيه؟ في جانب موت أنت طبعا عارف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مشهور رحمه الله حينما قاس هذا الأمر على نبي الله موسى وعلى نبي الله يونس ابن متى أن نبي الله يونس ذهب مغاضبا وانطلق إلى ال إلى ال وترك ال القرية وراح داخل في البحر فابتلعه الحوت وكانت القصة التي تعلمونها طيب ده ذهب مغاضبا بس طيب شوف بقى نبي الله موسى كسر الألواح وقد كتبها الله له بيده سبحانه وبحمده وتقدس وجذب نبيا مثله ما هو شوف هو موسى من اولي العزم وهارون ليس كذلك بس اسمه ده بقى ايه لا نفرق بين احد من رسل دي رتبه واحده فجبذه من لحيته قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ده كمان ايد بتشد في شعره ايد بتسحبه من لحيته و... ده حاجه صعبه جدا ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يعاجله مثل ما عاجل نبي الله مو- يونس إيه الفارق؟ الفارق أن موسى له يده البيضاء في معالجة أبأس أمة إلا المؤمنين منها طبعا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج هو بيعرج به مر على نبي الله موسى وهو نازل فقال ما فرض الله لك على قومك قال فرض عليهم خمسين صلاة قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق طب من أدرك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم راح مديله الدليل قال له لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أنا وقفت مع ناس فأنا عارف الناس أعلم أعلم بالناس واخدين بالكم يا أخوانا فالقصد ان انا انا بس مش عايز يعني آه، وانا بتكلم في الموضوع ده انا عايز اتجنب الخلل لان هذا زمان لا نريد ان نمسخ شخصيتك وارادتك بحيث ان انت كمان ما يبقاش لا- ده انت لا تتكلم ولا تنكر ولا ليه ده كده ليه ده ان شاء الله وانا ايه مش بني ادم أم- وانا نطلب العلم خلاص طالما الشيوخ موجودين هم بقى يكملوا المسيره وما حدش يطلب ولا شيء لكن على النحو الاخر عندنا بقى لما بنيجي نطالب بحقنا بنطالب بيه ايه غلط وفيه غلو تلاقي فيه يسقطه تماما اسقاطه هو اسقاط لنفسك يضرك ولا ولا يضره هو خلاص عرف الطريق منين حتى لو وقع يعرف يتوب الى الله عز وجل ده بيبقى عنده حرفه شفت ابو لبابه رضي الله عنه وهو واقف عند بني قريظه فقالوا يا ابا لبابه ما تقول ننزل على حكم محمد قال نعم يعني ايه هيموتكم كلكم قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله شفت جامده قوي اللي عمل يعني شوف وشاهد اهو بخبرتي لكن عمل بقى عامله هو عارف هو دي بقى الفارق بين اللي عارف واللي مش عارف فهؤلاء اولياء عند الله مع ربما وقع في كبيره او في ذنب عظيم واولئك يسقطون الى قعر جهنم بذنوب صغيره تصل بهم الى ذنب كبير وما يعرفش الدليل مش عارف السبيل الى الله عز وجل ابو لبابه ذهب وتمسكن اللي هو الموضع الذي يرضى الله به بقى اول ما تروح نازل ايه دخلوا على النجاشي فوجدوه جالسا النجاشي دوله من الدول العظمى فوجدوه جالسا على رماد رماد هباب وقد لبس خلق الثياب وجلس منكسا فسألوه في ذلك فقال انتصر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر قيل وتعرف مكان بدر قال نعم كنت أرعى فيه الغنم قيل فما هذا الذي تحدثه قال إنا نجد في كتبنا أن إذا أحدث الله إلى أحدنا نعمة أن يحدث إليها تواضعا يقوم قاعد منكسر وده فاهم هيعمل ايه ابو لبابه راح رابط ايديه في العمود الجامع وراح واقف والله لا احل نفسي حتى يقضي الله فيا فمر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ايه اللي انت عامله ده قال كذا كذا حصل كذا كذا قال حتى يقضي الله عز وجل فيك فنزل قول الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم فالقصد ايها الاخوه ان ان الشيخ فاهم لن يضره هذا فعشان كده آه، ده بقى مرحله من المراحل تطبيق هذه القواعد انه ايه ان ابن القيم كان حاجه انا زي ما بقول لك كده ولا برضه حد من الاخوه فهمني غلط الدرس اللي قبل اللي فات انا بقول ابن القيم كان يرى بعض ال- كلام اهل بعض اهل الاهواء حتى عدله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جزاك الله خير فبعض الاخوه قال لي طب احنا ما نقراش لابن القيم لا انا ارجو ان انت تنتبه معايا لان ده مواضيع حساسه انا لما قال لي كده علم الله عز وجل واحنا في بيته انا اتخضيت ما قراش ابن القيم ده بنقول لك كان في شويه غلطات وابن تيميه ايه فهمها له وصلحها له وكما سياتي من كلامي هو يشهد رحمه الله في ال- في نونيته بذلك من كلامي من لسانه هو فصار الرجل من ائمه تقرير السنه ولازم تاخد بالك وانا يعني ايه كنا عاوزين يبقى الكلام كله برضه عن ابن القيم بس كان في حاجه وجعاني كده من الدرس اللي فات ان حد بعت لي قال لي مش عارف مين بيقول من قال عن النووي سلفي فهو كذاب طب انا اما اقول النووي ده ايه؟ قول لي ده نووي صحيح الكلام ده كبير جدا احسن جزاك الله خيرا الكلام ده كبير فعلا ما يصحش نعم ما يصحش الكلام ده يعني ال- النووي ده انت من سبقك بهذا عشان انا اسمع كلامك النهارده مين لا- مين اللي نص على كده من قبل وبعدين تفاجئ تلاقي بقى معذره انا عايز اقول بقى ايه ان تلاقي بقى مشايخ الحنابله ال- اللي هم في ال- طبعا مش ال مش ال- المتاخرين الائمه يعني اللي, اللي احنا بن- انت بتلاقي مثلا لما يجي يتكلم يتكلم عن النووي كده بجرأه وبتاع ليه؟ قال بس النووي يعني في بعض الصفات كده اولها ومال الى قول الاشاعره مع ان النووي بيقول في المجموع الاصل في الصفات الاثبات لكن إذا وجدنا من يتصور ويكيف أولناها لأن التأويل أفضل من التكييف أنت واخد بالك من الحتة دي وقفوا بقى ما توافقوش بس أنا عايز أفهمك إن النووي فاهم يعني مش أنت معتقد يعني إيه وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل فال فالنووي رحمه الله حتى لو انت قلت ان النووي وافق الاشاعره في مساله يبقى صار اشعريا ولا هو سني وافقهم في مساله تلاقيهم يتكلموا عن الموضوع ده طب ما تكلمنا عن أبو- عن ابي الوفاء بن عقيل الحنبلي أليس قد وافق المعتزلة في بعض المسائل؟ بلى ولا لا؟ ولا عشان حنبلي طب ما اتكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية شوف الكلمة دي بقى لما قال بفناء النار القول ده قول المعتزلة وقال به شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب ال- شفاء العليل وقرره تقريرا طويلا كمان مسهبا البعض قال لك ان شيخ الاسلام رجع عن هذا القول وبتاع لكن الصنعاني ليه كتاب اسمه كشف الاستار في الرد على من قال بايه بفناء النار ورد عليهما وكان فيما قال قال شن حربا على الاشاعره في التاويل ووقع فيما هو افدح من هو من من في ووقع- ووقع فيما هو افدح م- منه من التاويل يعني يبقى انا ممكن اتجرأ واقول ان الشيخ الاسلام ابن تيميه معتزل ده انا ابويا لو كان عايش كان طردني من البيت احنا صعايده ما نقبلش الكلام ده الناس يا ايها الاخوه الناس لهم قدرهم لا يعرف قدر الرجال الا الرجال ما يقدرش الراجل الا الراجل وما يهونش عليه الرجاله الا اذا كان هو نفسه في قلبه مرض وعنده خلل وعنده نقص لكننا نحوط الرجال من كل جانب حصل كذا اولها له اعملها له اسويها له. واخد بالك ناس ياما بقى السلف احنا كمان خلاص احنا خلصنا المعاصرين وفضلنا ده مبتدع وده مش عارف ايه وبتاع. هتطلع بقى على النووي وهتطلع على لا لا لا ده احنا كده هيبقى ذهب التراث مفيش حاجه فاذا ذهب التراث يبقى ما عندناش مرجعيه ما هو انا النهارده مثلا لما اقول لك ايه اقول لك مساله فقهيه واقول لك فيها رايي تسمعه وتجد قناعه ولا اقول لك ارجع الى تقرير النووي رحمه الله في كتابه المجموعه وفي شرح مسلم وفي كده هيبقى ايه اللي اللي بالنسبه لك في الحقيقه الكلام دوت الانسان بيؤذى منه ايذاء شديد جدا لا الموضوع ده في فرق بين- بين ان يوافق ال- ال- المخطئ في مساله وبين ان يكون على نهجه من الالف الى الياء دي مساله ودي ايه ودي مساله اخرى فشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله كان آه، عنده آه، شويه اشياء كده فيها خلط ربنا سبحانه وتعالى رزقه بشيخ الاسلام ابن تيميه وهذا رزق لكلنا كل واحد فينا كده له له هذا الرزق بس تشكر نعمة الله على الشيخ إن في شيوخ إن من حسن طالع الصبي أو الناشئ إذا نسك أن يوفق إلى شيخ من أهل السنة يدله عليها كلام بعض السلف كده معناه بيقول ده من حسن طالعك يعني أول ما تنشأ كده وتفكر بقى تطلب العلم توفق لشيخ من إيه من أهل السنة يدلك على هذا ده اللي حصل مع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيقول بقى ابن رجب رحمه الله بيقول حبس مع الشيخ تقي الدين بالقلعة منفردا عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ وكان في مدة حبسه شوف خد بالك بقى لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وتعدل هذا النهج يقوم تيجي بقى عملية الصهر المؤمن سبيكة ذهب والذهب لا يظهر لا تظهر قيمته إلا على النار عشان كده في اسم للذهب لما يطلع من الارض اسمه تبر تبر ده يعني طالع من الارض مليان ايه مليان تراب وشوائب يقوم داخل النار يطلع ليه اسم تاني اسمه ابريز مش كده ولا لا عشان كده كان لابد لابد ان يبتلى المؤمن فان الابتلاء يظهر معدن يظهر معدنه يظهر ويزيده صلابة ولمعانا تلاقي إيمانه تلاقيه بقى حاجة تانية بقى شكل آخر فالمؤمن ينبغي أن يبتلى حتى يظهر معدنه لازم يحصل كده ولن يظهر إلا بهذا والمرء عند البلاء يتألق توحيده تلاقي التوحيد بقى حاجة تانية ليه بقى لأنه غالبا ما يبتلى بما لا يستطيع بي- له حيله يعني تلاقي مثلا يسلط عليك ظالم من الظلمة باطش من البطشة طب أنا هقول مين فعندها لا يشكو إلا إلى الله عز وجل هنا يتمحض التوحيد إذا وصل لهذه الرتبة وصل لها كما يريد الله عز وجل بي بيفرج عنه بس حتى يتعود المرء ألا يأوي إلا إلى الله عز وجل عشان كده شوف سيدنا لوط النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ويرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد إيه الركن الشديد؟ الله عز وجل سيدنا لوط دفعوا عليه الباب دفع عليهم الباب دفعوا عليه الباب يقوم دفع عليهم الباب والأنبياء أقوياء بيقول في بعض الروايات كان 80000 واقفين بره فبيزق هو بيزق معاهم بيزق لقى إيه؟ بدأت خلاص أحس إن هيفتحوا على الباب فقال لو أن لي بكم قوة لو أقدر أخلص معاكم كده الموضوع وبعدين بل آوي إلى ركن شديد أو بمعنى إيه بل لو أن لي بكم قوة لا لا لا لا. بل سآوي إلى الله عز وجل عند انمحاء الحول والقوة هنا بص لقى الشابين بيقول له شابين ولا حاجة لقاهم ملائكة وقالوا له بس ما تخافش احنا رسل ربك طلع سيدنا جبريل راح مديهم خبطة بجناحه فعادت كما يقول ابن كثير رحمه الله عادت لح اللحمة على أعينهم يعني عينيه دي سهرت فبقت عبارة عن حتة لحمة مصمت زي خدك كده ما بقتش فيها عين بقت حتة لحمة كده فعادوا يتحسسون الحوائط وهم يقولون إذا أصبحنا فعلنا بك وفعلنا يا لوط كانش فيه صباح هو في السحر اللهم ارزقنا السحر وأنت أرحم الراحمين السحر هو كان في السحر خلاص فجعلنا عاليها سافلها ولا في بقى صبح ولا ولا ليل فيتألق توحيد الإنسان شيخ الإسلام ابن القيم وهنا بقى بتعرف الفايدة بس بعدين لأن دايما المؤمن الإنسان ابن لحظته يعني أنت مثلا قاعد دلوقتي منعم تلاقي نفسك إيه مبسوط- أنا منعم ومبسوط جدا طب ما ممكن بقى يعني يبقى يا نائم الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يتركنا أسحارا ما تعمل حسابك كده يمكن الدنيا تتل- تتلون ولا حاجة لا أبدا هو كده حلو وخلاص وربي أكرمني طب إذا وقع في بلية هي خلاص خربت وأنا رحت في ستين وانتهينا ما- عنده عشان كده بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أبأس عاش حياة بؤس فيغمس في النار غمسة ث- في الجنة غمسة وبعدين هل رأيت بؤسا قط ده بص بقى فيقول لا وعزتك ده بيحلف كمان والرجل الذي يخرج من النار آخر أهل النار فيخرجه الله منها ويجلسه على شفيرها أول ما خرج منها قال الحمد لله الذي نجاني منك ده كده بقى نعيم مقيم خلاص كده آه خلاص هو مش خلاص ما تقولش بقى خلاص استنى شوية ابن لحظته فأول ما لقى النار وبعدين النار نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة عتق لنا جميعا من النار وزوينا ال- النار النار يا أيها الإخوة شكلها وحش وريحتها وحشة وهي كلها داهية فقاعد في وشها رؤيتها وحشة وريحتها وحشة ولهيبها وحش فقال أي ربي اصرف وجهي عن النار مش عايز أشوفها فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فقال ولا تسأل شيئا آخر قال لا وعزتك فصرف الله وجهه شوف قال لا وعزتك هو من لحظته برضه فلما انصرف وجه- وجهه عمل ايه قال يا رب قربني من الجنة شيئا حتى كده خلينا اقرب شويه كده ولا حاجه مش انت اقسمت قال لا اكون اشقى خلقك فقربه شيئا لحد ما قعد على باب الجنه قال رب ادخلني الجنه دغري كده فقال الله عز وجل الحليم الكريم اللطيف الرحيم الطيب سبحانه وتعالى قال ويحك يا ابن ادم ما اغدرك كام عهد كده عهدين ثلاثة أربعة في إيه في, في سكة طريق من الجنة للنار بس ع- كام عهد بت- بتنقضه لكن غفور رحيم سبحانه وتعالى فالقصد الإنسان ابن لحظته فلذلك لما بيقع في شيء بتلاقيه إيه تفكيره هو دائما محدود فلذلك انت لا ترى من البلاء فائده يا رب نجينا والحياه خبر ابيض انما لو انك انت نظرت الى جوانبه بشيء من الركون الى الركن الشديد هتشوف فيها ايه لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وعاد فوجد زيد آه، بن حارثة رضي الله عنه لقيه فقال يا رسول الله ما أصابك أصابه إصابة عليه الصلاة والسلام فلما رأى اندهش كده إيه اللي أصابك قال هو خير بس استنى كده شويه لما راح ال- الراجل كسرى ما دي وراثه ورث الصحابه من رسول الله ذلك لما راح كسرى ازدجرد وكان شابا اهوجا راح رايح قال لهم انتوا بتكلموني كده ازاي وبتاع هات لي الكبير بتاعكم فين اول ما قال الكبير بتاعكم فين وجاب زنابيل الرمله راح طالع له عاصم بن عمرو في- خ- على طول فهم ال- الفأل الحسن انا الكبير بتاعهم هبهدلك اه بهدلني راح مشايله زنبيل ال- التراب فوق دماغه بيفكر ان هو زله ففرح بها وانطلق الى سعد رضي الله عنه لما جه بقى الراجل الخبره اللي فاهم رستم قال له انت عملت ايه ايها الامير قال له عملت كذا كذا كذا الله يخرب بيدك وانا كمان حلمان النهارده كان رستم حلم ان في حزمه سيوف نزلت من ال- من من السماء و- او ان سلاحه جمع ورفع الى السماء خلاص ما ما معهوش سلاح فقال لك انا مغلوب مغلوب وهو معلوماته اصلا انه مش هيخش على الجيش ده ما- مش هقدر اقاتلهم اصلا لما رآهم وهم يصلون بس وهم يصلون نظر إليهم كده من مكان قال وروني الجيش ده إيه فبص عليهم لقوهم واقفين بيصلوا فلما رآهم وهم يصلون قال لعن الله عمر لقد أكل عمر كبتي لقد علم هؤلاء حتى فقهوا دول مش هتغلبوا من ايه بقى وشافهم ما بيصلوا تصور تصور ان الواحد يصل بقى الى زمان مفيش ثقه في الصلاه راهم هم يصلون فالقصد ايها الاخوه ان البلاء يصهر الانسان ويخرجه شيئا اخر ولا بد له للمؤمن ونسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من النفاق واهله قليله وجليله فانه اذا اتى على المنافق فضحه تريبان بقى تظهر في ذلك المعادن نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن فابن القيم حبس مع شيخ ابن تيمية في بعض تراجم ابن القيم بيقول إيه بعضهم قال رأيته على جمل بالمقلوب يطاف به مضروبا بالعصا ابن القيم آه مضروبا بالعصا فكانت عصا جلاده طهرة لقلبه والتاني لا يشعر طبعا هو ده بقى مش شايف اللي بيحصل لابن القيم انه يؤهل ابن القيم ان يكون امام الدنيا زي ما هتسمع بعد كده ان مكا- ان في ناس قالت انا ما اعرفش حد تحت السماء لفيت المشرق والمغرب ما اعرفش حد اعلى من الراجل ده خالص في زمانه فلما آه، دخل إلى إلى حبسه قال ابن رجب رحمه الله ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير شوفوا يا أخوانا في آيات من القرآن ما يفسرهاش إلا الواقع مش هتلاقي تفسيرها في تفسير ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا هتلاقي إسقاطها على الواقع هو ده مش هو ده اللي بيخالف السلف لا هتلاقي هو ده اللي بيشرح الإشارة اللي قالها السلف هو ده هو ده هو ده فعلا هتلاقي فهم بقى أكتر يعني هتلاقي أنا شفت بعيني كأني شفت بعيني بقى اللي اتقال كأني رأيت ما- كأني أدركت خطورة الأمر خطورة ال- أد- أدركت حجم الأمراض تدركها وأنت فين؟ في قلب البلاء فتكون أعرف من غيرك لا شك عشان كده تلاقيك وانت بتتكلم كده في ال- في الامر بتتكلم فيه بشيء من الاهميه فابن القيم هنا ويعني بره ما كانش بيقرا قران لا كان بيقرا قران انما في هذا الموضع كان يكثر من قراءه القران بالتدبر وما هو فيه من حاله وهو في الحاله دي ففتح له من القران اشياء كما يقول ابن رجب ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظيم من الأذواق عارف الأذواق؟ مش كلام صوفي الأذواق قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والمواجيد برضه مش كلام صوفي ثلاث من كن فيه وجد بهن صح؟ يبقى ده موجود يعني طبعا ما- مش انا م- مش- انا بقى بقول المواجيد يعني بقول الاصل بتاعها مش اللي هم ترجموه الصوفيه عايز اقول ان إيه مش حكر عليهم يعني مش هو بس اللي يقول المواجيد انا كمان ممكن اقول المواجيد بس أ- اقولها على طريقه السنية على ما دلت عليه ال- على ما دلت فوجد من الأذواق والمواجيد إنك عارف الأذواق دي بقى اللي هي إيه؟ إن إحنا مثلا متعودين جدا إن لا يمكن أبدا تجود عينك وأنت تصلي خلف إمام إلا مثلا ويقرأ سورة قاف ومش في أول سورة قاف في الربوبية وأنت قاعد ترى الله عز وجل يذكر لك بديع خلقه لا ده انت بتبدا تعيط من اول وجاءت سكره الموت بالحق كانه بقى صار روتينا عارف الاذواق بقى لما لما يعلى عندك موضوع الذوق ده تقوم تلاقي مشاعر اخرى في مواضع اخر بيبقى ده ترمومتر من الترمومترات مشاعر اخرى في مواضع اخر غير المواضع اللي انت متعود عليها يعني قال آه، آه، شداد بن الهاد صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح وكنت في اخر الصف وزمان كانوا بيصلوا الفجر ايه زمان ايام زمان كانوا بيصلوا الفجر الجامع كله مليان حتى يرسل عمر رضي الله عنه الناس يسووا الايه الصف... ناس كده مخصوصه عشان خاطر كتير قوي الناس يعني مش عشان الناس بتسوى من ظهرها لا ده عشان ناس كتير فالشداد بن الهاد بيقول انا كنت واقف في اخر الصف وقرأ عمر سورة يوسف وكان يحب وكان يكثر أن يقرأ سورة يوسف والنحل في صلاة الفجر وقرآن الفجر مشهود تقف بقى يقف بقى الأئمة يلعلعوا في الفجر نعم ست أرباع صلوا ست أرباع اه سيدنا عمر كان بيصلي فاكر الشيخ وليد بيصلي بست ارباع فال فال ال... سيدنا عمر كان بيقرا بقى بالسورتين دول ايه التناسب بقى بين السورتين دول النعم سوره النحل اسمها سوره النعم وسيدنا يوسف ترجمه النعم ترجمه واحد انعم الله عليه عمل ايه وانت في نعم احيانا ما بت... حتى ما بتعدهاش حتى ما بتشوفهاش فضلا عن انك تشكر ربنا عليه فالقصد ان ايه فلما بلغ الى قول الله عز وجل عن يعقوب خد بالك بقى مفيش ايه مش على الاخره خالص اهو انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون بيقول سمعت نشيجه واحنا نرجع بقى للشرح الحديث او لكتب اللغه هو ايه النشيج ده يقول لك النشيج البكاء الشديد مع تحرك الاكتاف وانقطاع النفس عارف الكلام ده يعني ايه يعني زي الطفل الصغير لما يفضل يبكي وايه يعمل زي واخد بالك هو بكى كده ليه في ذوق مع بقى انا انا شايف سيدنا يعقوب قدامي دلوقتي وشايفه ازاي لما وشايفه ازاي بيصدع بالتوحيد لما ابنائه ايه تالله تذكر تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين كانه قال وانا بشكلكم اوعوا تفكروا ان انا بشكلكم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أنا بشتكي لسيدي واللي بيدي مقاليد الأمور وهيجيبه لي ولما ضاع بنيامين قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف الأول ثقة بالله عز وجل وأسوأ شيء أنه عند الظروف الشديدة يساء الظن بالله عز وجل قال يوسف الأول هيجيبه لي انا عارف عشان كده انا قلت لك في اللقاء اللي فات لما واحد قابله قال له يوسف موجود طيب كانه عايز يقول له ما انا عارف كيف دينه بقى طمن على دينه كيف هو قال ملك مصر قال وما اصنع بالملك ده رايح رايح يا تسيبه يا يسيبك مش كده ولا لا انما دينه بقى اللي هيخش معاه القبر قال على الاسلام قال تمت النعمه تمت النعمه اهو ده الذوق ان سيدنا عبد الله بن عباس بيفسر سوره يوسف برضه وهو بيفسر سوره سيدنا يوسف يقول ايه يقول آه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال ابن عباس وضعوه على حمار بالمقلوب وسودوا وجهه وطافوا به وهو بيقول لك طافوا به أخذ يبكي وينشج حتى فض المجلس ليه؟ أصل أنا شايف سيدنا يوسف الأزهر الأنور الأطهر الصادق وبيتلف بيه بحمارة بالمقلوب ويقولوا من خان سيده فعجب لهذه الدنيا فما قدرش يتحمل اخدت بالك من الموضوع ده بقى اهو ده لما يخ... لما تصفو الباطن يصفو ان انا لا لي- ماليش امل في حد ولا ليا ميل لحد ولا ليا طمع في حد ولا ليا غرض في حد انا كل ثقلي على عتباب على عتبات سيدي ولا أرجو سواه ولا آمل سواه ولا أسأل سواه ما عنديش حق أنا مش شايف حد تاني مفيش إلا الله عز وجل لما تصل إلى هذه المرحلة تقوم تقرأ كلام ربنا عدل سبحانه وتعالى ويفتح الله عز وجل لك فيه من الأذواق والمواجيد عارف طبعا هيجي دلوقتي 50 سؤال يقول لك أنت صوفي ولا إيه ما ما لا يفتح لغيرك ف- ف- ففتح له من هذا ايه بقى بيقول بقى ايه بقى ابن رجب بيقول ايه وانا قلت لك بقى ان احنا الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب ان اللي ترجم ابن القيم ابن رجب اصل الشيء اذا خرج من معدنه لا يستغرب بيترجم لعابد عابد فهيقول لك ايه بقى هو اللي هيشرح لك لان ده ده استاذ بقى ابن رجب الاستاذ هيقول لك ايه الموضوع فشوف ابن رجب بيقول ايه وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم اهل المعارف برضو المعارف دي بقت ايه برضو العارف بالله تقول ده مش آه، انتوا عارفين الفرق بين العلم والمعرفه العلم الحفظ والمعرفه حفظ القلب عشان كده تلاقيه يقول لك العارف بالله عشان كده ابن القيم لما قال ال- لما قال الانسان اذا طلب العلم بالشكل الصحيح كانت نتيجه ذلك من القوه العلميه والعمليه بمجموعهما هيطلع النتيجه ايه؟ خمس معارف مش خمس علوم خمس معارف هيطلع لك خمس معارف تعرف انت طلبت العلم صح ولا ما صحش بخمس معارف عارفين الخمس معارف دي حد قديم معانا من ايام الهدايه يقول الخمس معارف ونديله كتاب الوابل الصيب طبعه رائعه جدا قول ده حلو قوي ده انا عايز اقول للاخ اديني نسخه خمس خمس معارف المعرفة الأولى معرفة الله بأسمائه وصفاته ده قول يا أخي خد اتفضل اتفضل الأخ جاوب سمعتوه بيجاوب يا أخوانا؟ الأخ قال لي اديني الكتاب وأنا أقولهم لك المرة الجاية لا بأس من خدعنا في الله خدعنا له خمس معارف هو دي يا اخوانا نعرف انت طلبت العلم عدل ولا لا لو طلبته عدل هيطلع لك المعارف دي تلاقي قلبك يحدثك بهذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده تلاقي الواحد دايما بيتألق الموضوع معاه كده دايما كده دايما بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى مرة شيخنا قال لي يا ابني خلي فكرة لا إله إلا الله في دماغك على طول وانت رايح وانت جاي وانت طالع وانت نازل وانت خلي ده في دماغك موضوع ايه لا اله الا الله انت واخد بالك من الحكايه دي توحيد والنظر بقى في الاسماء انت عارف بقى الاسماء الاسماء اللي احنا قعدنا نتخانق عليها دي والاسم ده موجود ولا مش موجود و- طب- طب بس آه، خلينا في الموجود المتفق عليه ما ناخد لنا كده اسبوع في اسم الله الرزاق كيف يرزق سبحانه وتعالى الرزق الرزق وتدبير الرزق ده انتوا عارفين يا اخوانا وانا كان عندنا درس كده زمان في القضاء والقدر فعايز اتكلم عن موضوع مراتب ال- القدر وان من مراتبه الايه الكتابه ان الله عز وجل كتب كل شيء قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى اوعى تفكر انه عشان في كتاب يبقى ربنا سبحانه كاتبه اصل زي احنا كده يقول لك قيد العلم ما تنساه لا لا لا لا ده هو سبحانه وتعالى ايه حجة من الحجج في كتاب واعرف انه لا يضل سبحانه وتقدس ولا ينسى سبحانه وبحمده ال ال انا بقى قعدت افكر كده كل الدنيا دي في كتاب والواحد بيجي دايما ايه اما تفكر في القدر تفكر في نفسك لوحدك انما لو فكرت مثلا في اهل المجلس ده كل واحد تاريخه قصة حياته في كتاب بالتفصيل بالسنت ثانية كله مكتوب ويقولون يا ويلتنا شفت قالوا ايه يا لهوي ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة لا قال صغيرة ده حتى الحاجات اللي عشان كده الواحد ه- هتلاقي حاجات مثلا تعرض عليك يوم القيامة تقول ده انا كنت ده انا كنت ناسيها خالص دي لا ده خ- ما ولا افتكرتها في حياتي كله مكتوب فاللي يخطر ببالك مكتوب ده بقى فين في كتاب أنا صفح دي اللي اتخذت كل البشر ده وبعدين أضف إلى ذلك إن مقادير البشر بس ولا بقى ما تسقط من ورقة لا إله إلا الله ما تسقط هذا كمان مكتوب ده مش أنا مش البشر ما الأدمين بس ده الموضوع بقى كمان ال- الح- النباتات والحيوانات والتقلبات والطقوس وال... من أصبح وقال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن ومن قال أفطرنا أمطرنا بالنوء كذا وكذا فهو مشرك حديث الصحيحين مش كده ولا لا على- ده كمان الم- النوء ده موجود ده كمان ده هتيجي فيه نوء وهيجي مطره الساعه كذا كذا وهتنزل كذا نقطه لا اله الا الله طب الكتاب ده سلمت انا اتصور ان فيه ورق طب ده متشال فين قول لي بقى انهي حته تشيل الكتب دي في انهي حته والدنيا فاسحه هي قدامنا فاضيه ومش شايفين احنا الكتب دي ولا حاجه واذا تطيرت واتي بها يوم القيامه هتفاجئ تلاقي ان انت ايه ان انت قدام من لا يصلح ان يكون ربا الا هو عشان كده بيقولوا موجود في التوراه لا موجود في التوراه ايه لا اله الا انا ولا يكون من اله الا انا او كلمه نحو كده ما ينفع مش هينفع ان حد يقول اله يعني خلي فرعون كده يستعبط ويطلع يقول انا ربكم الاعلى ده بيستعبط ليه لانه بان عوز وبان فخر وقال له ابني لي يا هامان صرح عشان اطلع اشوف ده ده في واحد معاك مش كده ولا لا وتشهد انت على نفسك وتلاقيه بقى تحمق وكده ما لا يمكن لا يصلح ان يقول انا الا انا اه هي العباره كده في التوراه لا ي- لا يصلح ان يقول انا الا انا لان كل انا تتلاشى الا انا الله عز وجل صح ولا لا تصور لما تقعد تفكر في كده تبقى مشبوب المشاعر او ده التوحيد دي نتيجه العلم بقى دي نمره واحد توحيد باسماء الله وصفات التهيم مع اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نمره اتنين معرفه النفس خد يا وائل ترجمه ابن القيم للمنجد اتجوزت ولا لسه اتجوزت خد وما تجاوبش الله يكون في عونك انا عايز اصلي خلاص الدرس خلص عايزين ندي الاخوه المهم احنا هنبقى نوزعه خلي بقى الباقيين دول اللي اول مره يجوا ايه رايكم اسروا اخوانكم معرفه الله باسمائه وصفاته وتوحيده معرفه النفس وافات النفس ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا دي صفاتك انت وانا احنا كده فلما تلاقي اذا مسك الخير قنوعا يبقى من الله انما انت اصلك منوعة اول ما يجي لك خير تروح حاطه ده منين ده تقول له من عندنا من عند ابويا انا وارث انا عن ابويا عن جدي طول عمرنا اغنياء والمصحف صح ولا لا كاني اعرفك مش قال له كده في الحديث الاقرع كاني اعرفك ماشي معرفة النفس فلما يعرف الإنسان نفسه فإذا وجد طهرة فمن الله هبة من الله وإذا وجد دنسا ما أنا أصلا كده طيب ويعرف آفات النفس شرحا لمعرفة النفس ويعرف الطريق زي ما بنقول كده الناس بتوع زمان كانوا عارفين ان في ممكن رد على الشيخ بس كانوا عارفين ان مش ممكن نطلع عن فقرات حد بنقول ان الحمله الفرنسيه لما دخلت في مصر وصل الامر الى ان الى ان بعض المشايخ ادى فتوى وقال خلاص يعني انتهينا بقى ونخش في الديوان فخالفهم الصف اللي بعده وبعض ال- بعض الرؤوس برضه زيهم لكن الاكثر خالفهم الصف اللي بعده لما خالفهم الصف اللي بعده عمل ايه؟ ما شتمهمش ولا حد ع- حد عنده في التاريخ حد شتم حد ما شتمهمش حتى الشيخ محمود شاكر بيقول ومع اجلالنا واحترامنا ومعرفتنا بقدر هؤلاء المشايخ الا اننا نقر انهم تراجعوا وجبنوا هو كش من الموقف ده الحقيقه لان الجبرتي بيقول لك ان ان هو نابليون شخط فيهم فتباون على روحه طب هقول ايه انت واخد بالك من ده لكن مع ذلك ما سبوش ولا حاجه افهم انا الموضوع ده بقى عرفت الطريق وافات الطريق ادي خمسه ده الكلام بقى ده عرفه ابن القيم رحمه الله ووجد منه وهو في ايه في صفاء النفس مع كتاب الله عز وجل فاستفاد منه ايام افاده معلش احنا عندنا سؤالين مهمين جدا بس احنا نخليهم ايه بعد صلاه العشاء مباشره نستميحكم في عشر دقائق بالظبط جزاكم الله خيرا واقم الصلاه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ بيقول آه، هذا السؤال هام جدا جدا زوجتي تستنكر حديثين الحديث الأول أولى الناس بالرجل أمه وردها عليه هل ذنب أمي أنها أنجبت أنثى حتى يكون انتمائي الكامل لك كزوجي لأن هو كمالة الحديث ده وأولى النا- وأولى الناس بالمرأة زوجها الحديث الثاني بيقول حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يرخينها شبرا اللي هو ذيول النساء يعني فقالت أي أم سلمة رضي الله عنها النساء يتكشفن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينها ذراعا وردها عليه أن ديننا دين النظافة فكيف أجرجر العباءة أو الإسدال في القذر وأصلي فيها دول برجاء الضرورة آه، رجاء الرد للضرورة آه، جدا فإني قلت لها إني أخاف على قلبك مما تقولون مما تقولين ونحن أيضا بل أقول إنا نخاف على قلوبنا مما قرأنا ومما سمعنا والحقيقة ال- يعني السؤال ده ال- يعني حتى هل يناقش محمد عليه الصلاة والسلام في كده طبعا احنا ما بنقولش ان ال... ان ال... ان ال... الاخت بتناقش النبي صلى الله عليه وسلم على حاجه بس الطريقه دي حتى هو الاخ ترجم لامراته ليه بيقول فكان الرد عليه وهو يرد على النبي عليه الصلاه والسلام الكلام اللي بيتقال ده كلام وجيه بس ما يتسقش ايه هو ايه ذنب امي انها جابت انثى عشان يبقى ولائي ليك ده كده ده مش نقاش لل ده اعتراض مش كده ولا لا وده بقى ما يصحش الحقيقة الكلام ده خلل في الإيمان إذا أعمق وأغرق استأصله استأصل الإيمان يجيب إيه؟ يجيبه من جذوره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده كده بس ثم لا يكن في صدورهم حرجا ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما شوف المفعول المطلق تسليما يعني كمان انا مبسوط جدا ان النبي حكم عليا وعلى اهلي وعلى فلوسي وبقيت شفت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه جلس مليونير على المال قال يا رسول الله يطلبون مني مالا فشفع له عند ال... الناس اللي عندهم فلوس قالوا لا كانوا يهود طب اجلوا شويه لا طب نزلوا شويه لا فلوسنا دلوقتي قال ما من بد اقضيتي انك تنزل تدفع الفلوس دلوقتي فجلس سعد بن معاذ مليونير قال الذهبي رحمه الله فقام سعد صفرا من المال ام ما فيش ولا نكله تصور بقى دي وكبير قومه يعني يعني في ناس بتيجي انت عارفين ال ال القبائل كانوا بيلموا حاجه كده اسمها ال- الاربعاء الحديث ايه الم اذرك تراس وتربع ايه تربع ده بقى ان هم بيلموا القبيله من الافراد بيلموا فلوس ويدوها لرئيس القبيله على اساس ان اي ضيف بينزل بيخش عليه اي حد وجيه بيه فده بيصرف مش معقول يتحملها كانسان لوحده بيحل مثلا اقضيه بين اتنين تكون في مشكله على بعض المال طب حط شويه وانا اعوضك ويعني ايه قد تكون ال- ال- المشكله تتحل ندفع قرشين انا من جيبي فده مش هيتحمله ال ال الانسان ده لوحده فلذلك بايه بي بيعينوه بال- بالمال ده طب سعد بن معاذ هيرجع بعد كده هو ايه بقى صفر مفيش ولا حاجة خالص بعد ال- ده ورضي وقام ولا حاجة آخر أمنية سعد بن معاذ أنه كان بيقول إيه اللهم إن كنت قد قد أبقيت حربا بين قريش وبين رسول الله فأبقني وإن لا فافجرها يعني الجرح اللي أنا جرحته ده يا رب ينفجر فبقي حتى حكم في بني قريظة صح؟ فلما حكم بني قريظة غزوة الأحزاب دي كانت الحسم الحرب بين المسلمين وقريش خلاص انتهينا فلما حكم عند بني قريظة قال مفيش خلاص بقى حاجة بعد كده حرب ب- بين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم افجرها فانفجر جرحه لصدقه يعني أنا مش عايش أصلا إلا لكي أذود عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إن هو اللي حكم عليا هو نفسه عليه الصلاة والسلام اللي حكم عليا نقعد مالتي مليونير أقوم ما ولا نكله أهو ده بقى إيه ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال رفع بن خديج قال لي عمي قد كنا نتقاضى بعض المال في زراعة كذا وكذا حتى قضى رسول الله قضاء فقلت له وقضاء رسول الله خير مع انه ما عرفش هو قضى بايه لسه ما عرفش قال له خير بس كان في فلوس كده بتطلع لنا خير برضه على فكرة يا اخوانا بقى هو ده اللي جعل هؤلاء في قمة الدنيا لما دخل الربعي بن عامر على رستم فقال اجلس قال لا قال لما قال تنافس من ذهب وسرر وفرش من ذهب وقد نهانا رسول الله أن نجلس من حرير وقد نهانا رسول الله أن نلبس الحرير أيها الرجال أو أن نجلس على الحرير يعني الرجالة ما يلبسوش الحرير والنساء تلبسه وكلنا ما يجيبش ملاية حرير ولا مرتبة حرير بقول كده قدام كسرى بس ما يعني ما بس ما تقولش الكلام ده قدامهم لحسن الجماعة دي الحضارة يقولوا علينا ايه اللي بي- الناس كلها لابسه حرير ده ما فيش حرير في الارض وانت هتقول لهم النبي نهانا عن الحرير ما فيش كده فوصلوا بقول لك شافهم وهم بيصلوا قال اكل عمر كبدي احرق الله كبد عمر شوف بيدعي عليه ازاي وقد احرق الله كبده هو بهزيمه ال- القادسيه علم هؤلاء حتى فقهوا ففي الحقيقه احنا كنا نرجو من الاخت ان العقل ده جيد ان ده اشكال على الحديث جيد بس انا اقول ايه اقول هذا حديث يبحث في شرح متنه وفي صحه سنده لان عندي اشكال عايز افهمه انما ان يكون رد كده وانا ذنب امي ايه عشان والدتني سبت الكلام ده ما اتقالش للنبي عليه الصلاه والسلام ما يتقالش كده و... وانا مش عايز أ- اقول بقى يعني حاجه اكتر من كده لل- للزوج لكن انا بقول لك الكلام ده ما يتقالش كده على النبي في بيتك ال- حديث الذبابه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وإنه ليتقي بالذي فيه الداء يعني هو دي زيادة على ال- يعني هو إذا نزل أول ما بيشعر بالخطر يروح ضارب بجناحه اللي فيه الداء فطراه الله على ذلك سلاحه يبقى إذا لما وقع في كوباية الشاي دي حصل إيه؟ لازم يكون نزل فيها الداء وبالتالي أنا لازم أغمسه لكن هل قال لك برضه طلع ساعتها وقال لك إيه القرف ده الإسلام بيقول النظافة تقوم أنت تقول لي ال- اللي يغمس الدبانة وفضلوا يألفوا كتب ومش عارف ايه لحد ما طلع بحث الخواجة اول ما الخواجة عمل لهم بحث وقال درسنا لقينا الدبانة فعلا فيها داء و... وان مصل الداء ده في الجناح التاني ينزل يروح ما... ي- يحصل بينهم آه، بتاع التفاعل فيعمل تعادل خلاص مفيش حاجة بقى في المشروب ولا حاجة س- بلا حد بقى ألف كتاب ولا بقى يطلع في برنامج يقول ولا خلاص خلاص، انتهينا قال الخ... بقى يعني إذا قال الرجل الغربي وأنا أصدقه وإذا قال رسول الله يكذبه الكلام ده يا أخوانا لا يصلح هذه طاعات رتب زي بالظبط لما نتحدث عن لبس المرأة قدام زوجها ليها لبس ولبسها قدام أبوها وعيالها ليها لبس ولبسها قدام خارج البيت ليها لبس هذا لا يورد عليه تلك الإيرادات وهيجي في ترجمة ابن القيم الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا تجعل قلبك مع عرضة للإيرادات اللي هي دي يجي الحديث تقول طب وحصل وصل- أنا أقرأ في شرح الحديث أثبت أهل العلم في شرح الحديث أن أولى الرجل أولى الناس بالرجل أمه وأولى الناس بالمرأة زوجها يبقى إيه؟ سمعا وطاعة خلاص يبقى ثبت الكلام ده عن النبي طالما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ انتهينا الموضوع خلص كما قال ابن عبد البر رحمه الله فإذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين يعني إذا صح الحديث وكان هناك مذهب يخالف الحديث رأسا الحديث ما وصلوش ولا حاجة ولا عذر من الأعذار يعذر صاحب المذهب لكنه لا يقال بقوله ينزل قوله شاذ على طول يبقى المسألة إجماع بدونه واخدين بالكم يا اخوانا وده اللي بيقول عليه العلماء الايه ال- الخلاف الغير معتبر وبرضه موضوع العباية نفس القضية إن العباية بتجر بتجر قذر مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده؟ طب ما الجزمة بتجر قذر ما يبقى مش حافية ولو مشيت حافية مش هدخلك البيت لأن جاية لي بالنجاسة أنا بيتي بصلي فيه أنا مش كده مش أنا ممكن أقول كده لزوجتي زوجتي أنا يعني مش أنا ممكن أقول الكلام ده هو كده الإيراد يأتي بإيراد عشان كده تلاقي الكلام ممل وممط يفضل بقى حاجة كده السبيل الأيسر كما يقول ابن القيم رحمه الله والصراط المستقيم هو أقصر سبيل هو أقصر خط بين نقطتين بإجماع يعني أنا عملت نقطة هنا ونقطة هنا أقصر مسافة من النقطتين دول إيه؟ الخط المستقيم الخط العدل إنما تلف وتدور ما عندناش كده، ما نفهمش كده وبعدين بقى كمان ما هو يطهره ما بعده على أساس إن المرأة كمان مش خراجة ولاجة ولا لأ ما هي كمان برضه ما بتخرجش بقى وتدخل كتير ودايما في الشارع فلذلك إيه ما بيحصلهاش الموضوع ده كتير ثم إن آه، إيه المانع إن أنا أتجنب النجاسات وأنا همشي في المجاري مثلا بالعباية إلا إذا اضطرت إلى هذا طبعا ده برضه حتى الإرادة مش آه، يعني احنا احنا رجاله ولا لابسين اعزكم الله شباشب وبتاع وكلام زي كده ومع ذلك بتبقى بتتقي ال- المواضع القذره مش كده ولا لا انت بتمشي انت شخصيا تتقيها والمراه كذلك من ادابها انها لا تمشي في وسط الطريق لهذا من البروز ولا لا يعني تمشي على جانب الطريق وعلى جانب الطريق غالبا ما يبقاش في مجاري مش كده ولا لا لان الطريق بيبقى ساقط من النص لان من كتر ما ضربت المجاري الارض هبطت من النص فبقى الجنبين عاليين في سؤال ده يعني اختم به الاخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك الذي تحترم من اجلك بيقول ان انا في سكن مع اصحابي تقريبا بقى ده سكن جامعي ولا حاجه وحصلت بينهم آه، مشده في النقاش فاقسمت الا ابيت معهم في هذا السكن مره اخرى بعد الليله مع العلم ان ليس لي اي ماوى او اي مكان اخر كده اليمين وقع اكفر عن يميني اه تكفر عن يمي- عن يمينك وعايزين الاخوه يراعوا الاخوه والخلق انا بناقشك في موضوع انت ماسك قوي في الكلمتين بتوع ماسك في رايك خلاص انا الين حتى من الاداب ان اجيب نقطه مشتركه بيني وبينك يعني انت ماسك قوي في الموضوع ده حاول اوافقك في حته كده تكون هي فيها مش فيهاش نفاق يعني فيها وفاق فعلا يعني مثلا انا عايز اقول لك على حاجه لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد اتخانق مع واحد وهما بيتخانقوا ده بقى سخن خالص وفضل مثلا يسب الدين والعياذ بالله مثلا انت هتعمل ايه؟ السبيل السبيل ال- ال- الجيد انك تدخل عليه وتيجي في صفه شويه لانك لو جيت ضده وهو في الحاله دي يعني هو مثلا قاعد سب الدين دخلت عليه قلت له اتق الله الا تعلم ان سب الاسلام كفر باجماع اهل العلم الكلام اللي انا قلته ده باطل مش ممكن بس ده ممكن يترتب عليه انه يسب لي انا وتتحول الخناقه تبقى بتاعتي انا انما ال- الاصل ايه بقى ان إن الحصافه طبعا قد يكون في في بعض الحالات ان تركه اولى ان انا اسيبه خالص وبعدين ابقى اشوف الموضوع ده. انما الحصافه ان احنا ايه ان انا ادخل اعمل حاجه مشتركه بين الروح داخل ما بس يا جماعه مالكوش دعوه بيه انا ما اعرفش في ايه يعني ممكن يكون هو ضاربهم مالكوش دعوه بيه بقى وبتاع والراجل وتعالى يا عم الله مزعلينك ليه بس وعامل يقول لك يا عم الشيخ حرق لنا دمنا والله وبت- بلاش معلش انا عارف انهم حارقين لك دمك وتروح واخده على جنب هيهدى نقعد بقى مع بعض كده ونهدى بعد ما يهدى مش عارف ان سب الاسلام ده كفر يا راجل يا مرتد انت ده لا يجوز وبتاع ونبدا بقى وتفهمه وتعلمه و- وكده مش هو ده الايسر فايجاد الارض المشتركه وانا بكلم ال- اخي لازم ابقى انا مستحضر ان ده اخويا يعني مساله الموضوع ان احنا ان احنا اكمن انا مخالفك في بعض ما تتشبث به من اراء يبقى تبيعني مثلا ما انا قلت لك المره اللي فاتت يعني انا في حرب في عز الحرب وسيدنا ع- وسيدنا عمار بيضرب ببطن الحربه مش في سنها ايه ال ايه ال ايه الكنترول ده ويلتفت اليه الزبير ويقول تقتلني يا ابا اليقظان يقول له لا يا ابا عبد الله ده مش حرب دي مش كده ولا لا لا يقع اي ابدا بين الاخوه مهما حصل تشاحن مش ممكن ابدا يقع بين الاخوه ال- لما نعي آه، كان عمر رضي الله عنه بيخرج في خبر آه، غزوه آه، اللي هي كانت بعد القادسيه الحرب الكبيره قوي مات فيها النعمان بن مقرن المزني نهاوند فكان بيخرج دايما على ظاهر المدينه يسال ايه ايه الاخبار إيه م- ملهوف يعني فخرج يوما فوجد آه، حد آه، دخل عليه يا رسول من قبل آه، الجيش المسلم بنعي النعمان بن مقرن المسلم فسيدنا عمر جالس فدخل عليه قال ماذا حدث قال انتصرنا ومنحنا الله أكتافهم انت عارف سيدنا عمر كان عنده فراسة عجيبة يعني فقال من قتل مين من المسلمين قال يا أمير المؤمنين قتل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان قال ثم أي عايزك تقول أنت من نفسك يعني فلان وفلان وهو التاني عايز يجنبه لأنه عارف أن النعمان بن- هو سيدنا عمر هيزعل على المسلمين كلهم لكن بالذات النعمان أنا زي ما بقول لك كده ما يعرفش الرجالة إلا الراجل يعرف ده يعرف قدر الرجالة فعارف أن النعمان آه، يعني معدن نفيس ثم من فضل الراجل يقول له يحاول يقول قال ما فعل النعمان بن مقرن قول لي دغري فقال قتل يا امير المؤمنين ثم من قال ثم فلان وفلان ثم من لا تعرفهم يا امير المؤمنين فبكى عمر وقال وما يضرهم الا يعرفهم عمر انما يعرفهم الله عز وجل ثم صعد على المنبر وقال الصلاة جامعة وأراد أن يسعد الناس بانتصار نهاوند لأن ده كانوا جامعين في جامعة أكتر من قادسية حتى سميت معركة نه- نهاوند بفتح الفتوح ثم قال وأنعي لكم أميرهم النعمان ابن مقرن المزني بيقول ابن كثير رحمه الله فأخذ يبكي حتى بدا كتده الكتد العظمتين شايف اللوح بتاع الكتف ده اللي ورا ال- ال- ال- مجمع اللوحين دول اسمه الكتد طب انا لما انت تبقى واقف كده انا اشوف ازاي مجمع اللوحين في ظهرك كأن عمر فضل يبكي يبكي يبكي لحد ما ايه بقى تقريبا في وضع الركوع خسارة الرجالة وتقدير الرجالة ده زي ما بقول لك ده امر امر يعني فعشان كده اخوك ده انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا تذوق كده احنا بنتكلم بقى عن الذوق اهو تذوق الايه كده ولي حبيبي نصيري ظهيري أزيري نفسي قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال له، طب أنا أقرأ بقى إيه معنى اللمس يقول لك اللمز ده الترميز بالحاجبين والغمز بالعينين وإخراج اللسان وبعض الكلام يعني واحد يقف يروح مشاور على واحد ب- بالإشارة خرج لسانه يغمس بعينه أو يقول كلمة على أخوه مثلا ربنا قال اوعى اللمس ويل لكل همزة لمزة طيب يعني لما ربنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم يعني أنا مثلا هقف قدام مراية وأفضل أحرك حواجب روحي وأفضل مثلا أغمز على روحي لا ده المعنى ولا تلمزوا إخوانكم صح كده؟ فسماك نفسي شفت اللي- سماك نفسي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم شوف ظن المؤمنون ايه بأنفسهم يبقى انت نفسي نفسي تعرفين يا اخوه قضيه الافك وانا كتير بقول الاثار ديت لان فعلا الواحد بقى يتعجب ازاي الواحد بيتخانق مع اخوه في شبر على- واحنا واقفين بتخلص إذا لم يكن بيننا ود وهي من أوثق عرى الإيمان تصور بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أوثق عرى الإيمان قالوا الصلاة قال الصلاة خير قالوا الزكاة قال الزكاة خير ولا زل فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله في حب وبغض في ناس بتتحب لأجل ربنا وفي ناس بتتبغض لأجل ربنا مهما عمل لي أنا مصلحة طالما هو يعق سيدي يبقى أنا كمان لا أولي والآخر طالما ي... طالما ي... ي... يطيع سيدي يبقى أنا أولي وإن جات على مصلحتي أنا عشان كده زي ما بقول لك كان في الحرب في عز النار القتال وتلاقي طلحة بن عبيد الله واقع على الأرض ميت يقوم شايل راسه سيدنا علي ويحطها على صدره ويقول لهفي عليك يا أبا محمد يا مصيبتي السودة فيك أن أراك تظلك السماء وتقلك الغبراء على قناع الطريق كده سقفك السماء لحفك السماء وال... و... والمرتبة بتاعتك اللي نايم عليها الأرض إيه اللي حصل إيه ده اللي حصل إلى الله أشكو عجري وبجري يعني يعني إيه يعني أشكو دقيق حالي وعظيم همي وغمي كلمة مليانة لما تسمع الغم الذي أصابهم من هذا يعني كان كان حصل معركة وقتال ودم ومع ذلك كان مغموم لأخيه والآخر مغموم له دي حرب تتدرس في الأخ- باب الأخلاق تصور بقى وحرب اهي فأخوك نفسك فعشان كده عايزين نقول للإخوة إن إن الآثار قصة الإفك من أعظم ما دها المسلمين الإفك لأنه بقت تتكلموا على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام والكلام ده مش بيمرر زي دلوقتي والإبداع وأي حد يكتب والكلام ده وتلاقيها ماشية و... و... لا ده ده كان زمان الأوس والخزرج كانوا هيحاربوا بعض كنا هنرجع تاني لل الحروب اللي كانت قبل الإسلام بسبب ده هو ازاي يطعن في زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذين يطعنون لا يجادل عنهم أبدا فلما يحصل شيء من الجدال رمى بعضهم بعضا بالنفاق وانتوا عارفين الحديث بتاع ال- بتاع الإفك هذه الداهية التي أصابت المجتمع المسلم في هذا العصر دي داهية مصيبة سوداء انتوا عارفين يا اخواننا اتحلت ازاي بمشاعر الأخوة دي مشاعر الأخوة دي انه يؤتى ي- يدخل ابو آه، ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه على زوجه ام ايوب ويحلوا بقى قال يا ام ايوب قالت ام ايوب اسمعت يا ابا ايوب بما يقول الناس الناس كلها كانت بتتكلم والسيده عائشه رضي الله عنها محصنه غافله قاعده مريضه ومش عارفه الناس ايه اللي بيحصل فقالت يا ابا ايوب اما سمعت ما يتحدث الناس به عن عائشة رضي الله عنها فقال أبو أيوب رضي الله عنه لا وفي رواية ولا أريد أن أسمع ولا تقولي لي حاجة ولا أسمع ليه بتر الأمر كده عشان خاطر ما حدش يشيل من حد يبقى قلبه سليم ف وفي رواية قالت أما سمعت ما قيل في عائشة قيل كذا وكذا راح رادت سيدنا أبو أيوب شوفوا يا أخوانا قال يا أم أيوب أرأيت لو كنت في مقام عائشة يعني كنت في ال- في الجبل لوحدك مع مع آه، أنت و- و- وصفوان فقط رضي الله عن الجميع أكنت تفعلين هذا أنت يا أم أيوب أنت شخصيا قالت لا والله وكانوا يفزعون من المعصية فكأنها فزعت قالت لا والله قال يا أم أيوب وعائشة خير منك قالت أم أيوب يا أبا أيوب أرأيت لو كنت في مقام صفوان أكنت تفعل هذا قال لا والله قالت يا أبا أيوب وصفوان خير منك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ذكر له صفوان قال والذي وصفوه لي أو قال والذي أسموه لي ما علمت عنه إلا خيرا وما دخل على أهلي إلا معي تاخد- حتى في عرضي انا يعني مثلا ايه والله ما اعرفش بقى ما الناس بتتغير انا اعرف مثلا يعني اما نبقى نشوف بقى هو ايه ولا كلمه زي كده لو قالها النبي عليه الصلاه لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صفوان فسكت في مجلس الصحابه كان صفوان قتلوه فضلا عن انه لكن مع ذلك عليه الصلاه والسلام ذكر به ما ايه ده ال- ولذلك هذا المجتمع ايها الاخوه واجه من العواصف ولم يزل قائما ع- ب- ب- على ساقه ابدا ما حصلوش حاجه قال بعض المؤرخين الغرب ان واقعه حروب الرده لو كانت في امبراطوريه راسخه الاركان عتيقه لتداعت اركانها لو كان حصل اللي حصل في الرده ده في امبراطوريه عتيقه قديمه دوله قديمه مش دوله لسه عمرها كله 12 سنه لا دي دوله عتيقه ولا ك- كانت 22 سنه 23 سنه ده لو حسبنا يعني مدة الدعوة لأن مدة تأسيس الدولة كان من أول المدينة يعني هو عشر سنين فقط لو كان في دولة عتيقة قديمة كانت راحت خلاص بقت أدراج الرياح ولا تعرف عنها حاجة خالص لا عين ولا أثر فكيف صمدت هذه الدولة بهذه الدعائم علاقة العبد مع الله عز وجل وعلاقة العبد مع أخيه لو قرأت عن السلف اللي كان بقى بيعملوه مع جيرانهم واللي كان بيعملوه مع إخوانهم واللي كان ده حاجة بقى يعني هتحس إن إحنا في أنا بقيت أقدر فعلا الأيام دي لما نسمع كده ال- ال- ال- الشدة من الأخ على أخيه بقيت أقدر بكاء سيدنا أنس رضي الله عنه لما دخلوا عليه فوجدوه, فوجدوه يبكي فقالوا ما لك يا أبا حمزة نراك تبكي فقال ما أرى شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصلاة فيش حاجة خالص ده الكلام ده وإحنا لسه سنة 100 مال لما بقى نسأل الله عز وجل أن يعيننا فالقصد يا أيها الإخوة إن مش دي مش أبدا هتكون مشكلة عشان أنت تتخانق مع إخواتك لا تواضع لأخيك وكفر عن يمينك وأطعم عشر عشرة مساكين عايز تطعمهم آه، كل واحد كيلو وربع رز تقريبا إن شئت إنك تضحيه وتجعل ما عليه شئت لا بأس معكش فلوس خالص لو كان الشكل اللي بيتكلم طالب مثلا فقد يكون معهوش فلوس فتصوم ثلاث أيام بس بهذا التدريج ما معكش فلوس خالص يبقى ممكن تصوم ومع ذلك تروح تصالح أخاك وتعتذر إليه وكده ويبقى النقاش بعد كده النقاش يكون من الأخلاق يعني اللي يشوفه يقول الجماعة دول أخلاقهم حسنة وتعرف قدر أخيك ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخوة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين